الروح الروحاني اقرأ وارتقب القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى وخير من اصطفى نبيه ورسوله محمد عليه الصلاة والسلام سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما أما بعد أحييكم بتحية الإسلام فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أهلا بكم في حلقة جديدة من اقرأ وارتقي ما زلنا بفضل الله تعالى في سورة الأنعام مع الوجه رقم 140 نفتح المصاحف من الآية 95 إلى الآية 101 من الآية 95 إلى الآية 101 من سورة الأنعام ومعنا ضيفين عزيزين علينا معنا الشيخ الباز أحمد الباز أهلا بكم في الشيخ تفضل فرج وضيفنا الثاني هو الشيخ محمد علي فرح أهلا بك في الشيخ اهلا بك بارك الله فيك آه، هنبدأ على طول إن شاء الله التلاوة مباشرة مع آه، الشيخ الباز أحمد الباز آه، في ورد اليوم من الآية 95 للآية 101 من سورة الأنعام فليتفضل مشكورا مأجورا بإذن الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا تؤفكون فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضراً نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب طب انا عايز اقول لحضرتك بس حاجه فضل الشيخ الباز ناخد بالنا بس من حاجه ان احنا نصل انت حضرتك نفس بسم الله ما شاء الله يا طويل ليه نقطع بقى المقاطع ديت الآية دي طويلة ما فيهاش علامات وقف خالص طب ما هو نقف على يعني آه، حبة متراكبة وبعدين نبدأ حبة متراكبة من النخيل وناخد بالنا بس والنخلي ناخد بالنا بس من موضوع طب ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون
بديع السماوات والأرض أنا يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم بارك الله فيك آه، شيخ باز آه، ناخد أول اتصال معنا الأستاذة حسناء السلام عليكم
السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا ممكن حسناء أقرأ؟
هتقرأي منين من عم ولا من ورد اليوم
قل الله أحد
مرة واحدة آه طيب يلا اتفضلي قل هو الله أحد يا حسناء الله إيه حسناء ينفع ما نقول نبدأ كده قول هو الله أحد ولا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كفوا
كفوا طب بصي يا حسناء قولي كده كفوا كفوا كفوا كفوا تمام كمليها بقى
أحد ها، كفوا أحد كفوا أحد بارك الله فيك يا حسناء بارك الله فيك آه، معانا الأستاذة فاطمة السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام أستاذة فاطمة اتفضلي
ألو أيوة اتفضلي ممكن بعد ما أقرأ أخويا يسمع طيب اتفضلي هتقرأي معانا الورد اليوم
آه إن شاء الله طيب اتفضلي
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله خالق الحب والنوى خدي بالك يخرج الحي اسمعيني بس.
من الميت يا- ويخرج الميت من يا الحي فاطمة ذلكم الله فأنا تؤفكون بارك الله فيك يا فاطمة بص يا فاطمة إن الله إن الله فالق الحب مش الحبة ماشي يا فاطمة آه، آه، لو بتسمعيني من التلفزيون مش هنتواصل مع ألو؟
بعض أيوة وطي التلفزيون على الآخر واسمعيني من التليفون يا فاطمة فاطمة
طب أقرأ من الأول وطي التلفزيون على الآخر الأول واسمعيني من التليفون
إن الله فارق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي تمام ذلكم الله فأنا تؤفكون بارك الله فيك كده أنت كويس قرأتها كويس جدا يا فاطمة فالق الإصباح كفاية كده عليكي طبعا عشان نسمع أخوكي
طب حاضر
السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اسمك ايه ادفع ادفع اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد اسمك ايه بسم الله هو اسمك ايه الاول بس اسمي مصطفى طب بتزوقي ليه طيب يا مصطفى اقرا يا مصطفى من القاهرة طيب
بسم الله الرحمن الرحيم هم أما يسألون عن النبأ العظيم الذي هم فيهم مختلفون أه، كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون عندك كم سنة يا مصطفى؟ مصطفى. محدش بيسمعني خالص النهاردة. يا مصطفى يا شيخ مصطفى شيخ مصطفى
أربع سنين ربنا يحفظك يا شيخ مصطفى آه، ممكن آية ت- تحفظ ايه مين خدي آية خدي
مصطفى يجيب لنا الجيران ولا ايه السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا ايه ايوه اقراي يا ايه أقرأ اقراي بسم الله الرحمن الرحيم آه، والمتصفين الذين إذا اكتالوا على الناس يتقون وإذا كانوا هو كلوهم لا خدي بالك اسمعيني بس يا آية يا آية محدش سامع النهارده خالص مش عارف ليه كده واذا كلوهم بصي واذا كلوهم يعني اكلوهم نعم ما تقوليش كلوهم واذا كالوهم مش كلوهم وإذا كالوهم بارك الله فيك يا آية ناخد معانا الأستاذة مريم السلام عليكم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازيك يا مريم الحمد لله أخبارك إيه كويسة إيه هتقرأي معانا إيه
أقرأ والعافية طب اتفضلي يا مريم
متانك القصص لك حسنك والعبيد على صدق العظيم إيه؟ لا إله إلا الله أنت أقول انت, حبيب انت قلتي إيه طيب انت قلتي إيه متانك القصص
طب وين انا هتقرأ صلاة- صلاة- صلاة- كده على طول كده متانك طب القصص قوليها تاني
بس كده عايزين امتحان متانك القصص أنا أتانك القصص صلبك حسنك والعبيد على صدق العظيم أسرع قراءة سمعتها في حياتي حديثك رسول الله محمد الأذانك الصدقة حتى الحديث كمان ما سمعناهوش سمعتوا معايا الحديث و... بارك الله فيك يا مريم بارك الله فيك يا مريم بس انا عايز انصحك نصيحه كده اقراي بهدوء القران لا يقرا هكذا تمام ويا ريت و- يعني آه، الاب والام لو سامعين ان شاء الله يهتموا بمريم آه، معانا الاستاذه منار السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا شيخ أشرف في نعم والله الحمد لله ربنا يبارك فيك الله يحفظك ممكن أقرأ؟
آه، اتفضلي ورد عم إن اليوم شاء- لا عم إن شاء الله طيب اتفضلي
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عم يتساءلون عن النبأ العظيم انت ماشيه كويس قوي يا استاذه منار نعم ماشيه كويس قوي اه يبقى اقول عن النا.
انا برضو غلطت في الحلقة اللي فاتت طيب في نفس برضه الغنة صح اه يبقى خدي بالك اي ميم او نون ميم او نون بس اه عليها شده تمام ايوه يبقى انا ح- هزود زمن الغنة همشي الصوت شويه ماشي okay عن النا. هم.
ماشي حاضر عن النبأ العظيم تمام.
الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا بارك الله فيك يا استاذه منار قراءه النهارده احسن من المره اللي فاتت يا رب تزدادي معانا كده ضبط القراءه باذن الله تعالى ان شاء الله طيب آه قبل ما يقرا بقى شيخنا الشيخ محمد آه هعلق بس على بعض الاخطاء اللي بنسمعها والمنتشره بين من اخواننا اللي بيقراوا القران ان الله فالق ليه مش بنسمعها نعم.
فالق هي ثاء ليقو ليقو اللام عندي مرققه لكن القاف مفخمه لانها ايه مضمومه في مرتبه عاليه من التفخيم آه يخرجوا ما قلتش يخرجوا يخرجوا نبهنا كتير على الخاء ناخد بالنا لو الخاء ما مشيش فيها الصوت ما تطلعش اسمعوا كده يخرجوا يخرجوا يخرجوا يخرجوا اه طلع الصوت يبقى لازم اسمع الصوت ده تماما تمام آه فأنا توفكون توفكون بنسمعها ولا لا يا شيخنا نعم.
هي توفكون لابد من بال الايه الهمزه نعم.
فالق الإصباح آه، آه، آه، بعض المشايخ كان بيوقفنا على الإصباح وبعدين يقول إيه وجعل الليل سكنا تمام آه، ذلك تق... ت- تقدير لا ما تنفعش تقدير تقدير تقدير ذلك تقدير العزيز العليم تقدير ما قولش تقدير طالع ما فيش طاء عندي هي تاء لا تفخم في القرآن كله لو فخمت قلبت إلى طاء نعم.
آه، وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات في ظلمات فع ظلو انتوا معايا يا شيخنا ولا لا؟
نعم نعم آه، اخطاء منتشره نعم.
وتخليصات محدش كتير من الناس ما بيعرفش يخلص الايه المفخم المرقم في ظلمات ظلمات ما اقولش ظلمات ما تنفع ولا ظلمات ما تنفع خالص لا دي ولا دي ظلمات آه، خدوا بالكم في ظلمات البر ما تنفع خالص الراء عندي في الوصل مرققة ماشي لكن هقف عليها البر مفخمة يبقى أنا وأنا بوصل ما أقولش إيه في ظلمات البر والبحر ما تنفع البر والبحر مم.
آه، معنا اتصال طيب ناخد الاتصال ده وبعد كده نكمل ان شاء الله معانا حنين حسن السلام عليكم
عليكم السلام آه، ازي حضرتك يا شيخ أسد؟
ازي حضرتك يا شيخ حنين
آه، حضرتك عامل ايه؟
انا كويس والله في نعم والله انت عامله ايه الحمد احنا لله سعداء انك بتشاركي معانا في كل حلقه ايه؟
احنا سعداء انك بتشاركي معانا في كل حلقه
شكرا يا شيخ أسد. آه، ممكن اقرا؟
اه اتفضلي
إذ ألقي هتقرأ- فيها ألو ايوه هتقراي منين
أ- أنا بقرأ آم، من سوره عم أنا بقرأ لا الملك الملك طب اتفضلي
إذ ألقي فيها سمعوا لها شهيقا اذا القوا فيها مش اذا القيا
إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوجا فوج؟
سألهم فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نظر الله من شيء إن, إن أنتم إلا في ضلال كبير بارك الله وقالوا- فيكي بارك الله فيكي يا حنين يعني انا عايزك بس ايه آه، تراجعي الحفظ بتاعك عشان تبقي احسن من كده بكتير انت كويسه لكن عايزك احسن من كده ماشي يا حنين حنين حاضر ألو ايوه
أ- أيوه مين هيقرا تاني
آه، ممكن آه، أختي تقرأ اه نسمعها ان شاء الله
السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ازيك يا شيخ أشرف الحمد لله اسمك ايه
مراد يا نوران هتسمعينا ايه
البروش
إيه- سوره ايه البروش البروج طب اتفضلي
بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم أم هل يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد بارك الله فيك يا نوران انت وحنين ربنا يحفظكم نكمل بقى ان شاء الله آه، اطفال جمال اللي بيتصلوا علينا وبسم الله ما شاء الله متجاوبين وسهرين لحد دلوقتي عشان يتابعوا معانا ربنا يحفظهم لاهليهم ان شاء الله آه، نكمل بقى كلامنا انا همر بسرعه كده عشان آه، بعض الاخطاء ومستودع ايه ما مستودع دي ومستودع يبقى ناخد بالنا من الخطا دوت قد فصلنا فصلنا يبقى التخليص ده مهم جدا مهم جدا حتى لا تقع فيه ربما ابدال حرف مرقق مم.
ليه شبيه في المفخم نعم زي التاء والطاء السين والصاد فتاح القاف والكاف المحظور اه ايوه نعم من الحروف اللي ايه آه، س- آه، ناخد بالنا ال- الآية اللي بعد كده آه، مثلا من الاخطاء برضو اللي منتشره جدا خاضرا هي خاضرا خاضي را كله عندي مفخم بس الضاد عندي هنا مكسوره مم.
خاضي مش خاضي ما تنفع خالص هتقول الضاد اقوى من الخاء اه ماشي هي اقوى من الخاء لكن هي مكسوره مكسورة.
والخاء في اعلى مراتبها لانها آه، مفتوحه مفتوحة.
فنعمل ايه فصل في ضبط كل حرف لوحده ماشي نعم ناخد بالنا من حاجه من خطا كتير قوي بيقع فيه بعض اخواننا واخواتنا اللي بيقراوا القران آه، بغير علم اللي هو خلقات الميم بغير علم علم علم مش علم اللي هو الخروج من الميم ايه بحركه آه وانا هكتفي بال- بالاخطاء ديت وطبعا لو قعدنا نتكلم عن الاخطاء محتاجين حلقات ونسمع بقى الشيخ محمد علي فرح فليتفضل
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا تؤفكون فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر جميل أوي الأداء وقوة قد صوته فصلنا الآيات أنا- لقوم شوف محمد يعلمون بس ناخد بالنا من حاجة ومشاهد الكرام ياخدوا بالهم من حاجة وهو أنا كده دخلت في رواية تانية وهو وهو حتى نبين الإيه حركة الضم حركة الهاء اللي هي الضم يعني وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أنا يكون له ولد أنا يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم بارك الله فيك يا شيخ محمد انت والشيخ الباز ناخد صل معانا وركزوا معانا بقى عشان نسالكم في الاخر في الاخطاء اللي بنسمعها زي ما بتتابعونا كده ان شاء الله على شاشه قناه الرحمه معانا رؤى السلام عليكم عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ازيك يا رؤى الحمد لله كويسه اه ولا كويسه
ادفع ادفع اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد ها هتقراي معانا ايه يا رؤى
قل اوحي قل اوحي الي
الجن طيب قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنا كنا نقود منها مقعد للسمع فمن يستمع الآن يستمع يجد- الآن
يستمع الآن خدي بالك بس يا رؤى ناخد بالنا يا رؤى من حاجة ها ان ال... ال- ناخد بالنا من التشكيل او نحفظ زي ما الشيخ بيقول بالظبط او زي ما المعلمة بتاعتك بتقولك ماشي امم
وأنا كنا نخوض منها مقاعد للسمع تمام فمن يستمع الآن لا خدي بالك قولي ورايا كده فمن يستمع الآن فمن يستمع الآن فمن يستمع الآن فمن يستمع الآن ايوه تمام يجد له شهابا رصدا امم وأن لا ندري أشر أريد أم في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا انت كويسة قوي يا رؤى وحتى كمان كده عايز تعملي لنفسك اداء وده جميل قوي قوي قوي ها حديث بتقولي ايه حديث وهتقولي حديث كمان اتفضلي
عن أبي رقية إن تميم بن عوف التاري رضي الله عنه أيضا قال
ايوه
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم الدين النصيحة قلنا لمن قال الله والكتاب ورسوله والأئمة المسلمين وعامته بارك الله فيك ربنا يحفظك يا رؤى ربنا يحفظك ويبارك فيك ويبارك في والديك معانا ال- ال- الظاهر ان اليوم النهارده كله اطفال في الاتصالات معانا الجميله ايات السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سيبنا الجميله رؤى ورحنا الجميله ايات ازيك يا ايات رؤى دي معايا في المقرأة والله بسم الله ما شاء الله يعني في تنافس دلوقتي وفي المقرأة كده في تنافس بينكم كده اه بس مين اللي بيطلع الاول
صلى على النبي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد
ممكن أقرأ مم.
ممكن أقرأ وسندس وسندس تقرأ وحبيبة تقرأ كمان اه طب زي بعض اتفضل أعوذ بالله أقرأ من الآية كام انت هتقرأ معانا فين من سورة عم اه اقرأي طيب من آخرها كده إن للمتقين مفازا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وفو... وكواب أترابا وكأس وكأس.
وكأسا دهاكا دهاقا دهاكا تمام لابسين لا يسمعون فيه لغوا ولا كذابا
جزاء من جزاء رب من ربك يوما لا عطاء حسابا طب جميل جدا يا, يا بس انت اللي قلت لي ابدا منين صح خد خد سندس بقى طب اديني سندس والسلام عليكم السلام عليكم عد صوتك السلام عليكم
مم.
السلام عليكم الحمد لله ازيك يا سندس لكن اقرأي يا الحمد سندس لله صلى على النبي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عندي سنتين ها عندي سنتين سنتين بسم الله ما شاء الله طب سامعينا يا سندس ها نحن والتين والزيتون جميل.
وطول السنين وهذا البنت آمين وادخلهم الإنسان في أحسن تقويم ثم لا تظلم فساحل إلا الذين امنوا عن الصالحات فلهم ممنون كذب بعض الدين أصدر حكمين بركه بتختصروا تمام يعني انا عايزين حضرتك لا ها حبيبة حبيبه كمان اه هت... برضه هتجري بالقراءة كده ولا هتقرأ بالراحة
السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا حبيبة الحمد لله كويسة ولا كويسة كويسة طيب هتقرأي معانا ايه يا حبيبة
إيه؟
هتقرأي ايه من أي كام؟
هتقرأي فين في إيه؟
في سورة عم آه طيب اقرأي من أي كام؟
وجعلنا نومكم سبا- سبات وجعلنا نومكم مم.
سباتا وجعلنا الليل لباسا مم.
وبنينا وجعلنا النهار معاشا فوق وجعلنا النهار معاشا مم.
وبنينا فوقكم سبعا شدادا مم.
وأنزلنا وجعلنا سراجا وجعل- وهاجا وجعلنا سراجا وحاجا وأنزلنا من المعصرات ماء سجاجا كويس.
نخرج به حبا ونباتا ها.
وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في يوم الصور ينفخ يوم ينفخ لا يوم ينفخ في الصور يأتون أفواجا بارك الله فيكي ربنا يحفظك ويحفظ كل أطفال المسلمين آه، معانا الأستاذ حمادة من الأردن السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا بيك أخ حمادة
أهلا ممكن أقرأ اتفضل
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن طب- طب- يا عم حمادة.
النبأ العظيم.
عم حمادة. يا عم الشيخ حمادة عم الشيخ حمادة
نعم سامعني
اه سامع خليها عليك شوية ومد شوية يتساءلون
حاضر عما يتساءلون مد شوية عن النبأ بص بص يا شيخ شيخ حمادة آه.
بص أنا هعمل إزاي عم يتس... أنت بتقرأ من المصحف
نعم بتقرأ من المصحف
نعم طب في عندك القالب بتاع, بتاع يتساء عليه علامة الموجة كده شايفها اه اول ما الاقي علامة الموجة ديت هزود شوية في الالف اقول ايه عم تساءلون
حاضر مم.
عما يتساءلون
ممتاز مم.
عن ال- عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا بارك الله فيك يا شيخ حمادة بس خد بالك ما قلتش وجعلنا وجعلنا حضرنا منها الحلقة الماضية بإدغام اللام في النون وإدغام اللام في النون لا يجوز في هذا الموضع يعني لام الفعل لا تدغم على الإطلاق وأظهرنا لام فعل مطلقة بارك الله فيك يا شيخ حمادة حاج عطيات السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا شيخ في أشرف نعم والله يا حاج عطيات ربنا يكرمكم يا رب آمين وإياكم الله يخليك آه، هقرأ برضو سورة النبأ إن شاء الله طب اتفضلي اتفضلي يا حاج عطيات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عم يت... عما يتساءلون لسه بنجيب ألف صغير كده برضه مش عايزين لسه عما لا يتساءل بص بص يا حاجه عطيات اسمها نعم.
ايه مش هقول لك اخطفيها زي ما بيقولوا كده مفيش خطف في القران بص كده عم يا عما يتساءلون كويس قوي بس مد بقى ايه اه يتساءل عشان عم يتساءلون تاني وما نقولش عمي ها.
آه، عم عم طب بص معايا يتساءل بس كده صلي على النبي يا حاجه عطيات نعم انا عارف انك هتصبر عليا صلي على النبي عليه الصلاة والسلام بص انا هعمل ايه ها.
عم بس شوف انا عملت ايه آه.
هبتدي اوصلها بقى اللي بعدها طب. عما يتساءلون كويس قوي عن النبأ العظيم تمام الذي هم فيه مختلفون كويس كلا سيعلمون تمام ثم كلا ما سيعلمون ثم زي عم آه، آه.
مم.
ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا الارض ألم نجعل الأرض مهادا لا ألم نجعل ألم نجعل الأرض مه- مهادا تمام والجبال أوتادا تمام وخلقناكم أزواجا تمام وجعلنا نومكم س- وجعلنا نومكم اظهر اللام بقى وجعلنا وجعلنا نومكم سباتا تمام.
وجعلنا الليل لباسا ممتاز وجعلنا النهار معاشا تمام وبنينا فوقكم سبعا شدادا تمام وجعلنا س- وجعلنا سراجا وهاجا تمام وأنزلنا من المعصرات ده مش ماء بالسين بقى خدي بالك المعصير لا المعصي المعصير اسمعني بس مني آه، بس أيوة.
اس- اصبري عليا حاضر وأنزلنا من المعصرات معصرا صرا أنزلنا من المعصرات ماء اه ده هتمد ماء بقى ماء سجاجا برضه غلطت فيها المرة اللي قبل كده اللي هو الز- طب المد بس.
أق- أقرأها دي تاني طيب.
وأنزلنا من المعصرات ماء سجاجا لنخرج بها حبا به.
وال... آه، لنخرج لنخرج به حبا ونباتا بارك الله فيك يا حاج عطيات يعني في تقدم طيب جدا ربنا يحفظك معنا الاستاذ محمود من سوهاج السلام عليكم أهلا السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته كيف الحال؟
في نعم والله الحمد لله إني أحبك في الله شيخ أشرف احبك الله اذا حبتنا فيه بيديك الجنة بس يا ريت آه، آه، تقول لي من أنا أقرأ عشان أنا كنت لسه فاتح الجهاز يعني.
طيب انت احنا في سوره الانعام آه، آه، ه- هتبدا حضرتك من الايه آه، 97 صفحه 140 97 هنبدا من 97 من وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا لتهتدوا بها ها.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي أنزل من السماء ماء ماء فأنبتنا به نبات كل فاخرجنا شيء.
به أنت رحت فين؟
فأخرج عذرا عذرا مم.
فأخرجنا به بس انت ما نبات قلتش كل هو الذي أن...
شيء.
وهو الذي انشاكم من نفس واحده قلتها؟ قالها؟
قراءة الآية بتاعة 98 طيب ماشي وهو الذي وهو الذي أنزل من السماء ماء فأن- فأخرجنا به تمام فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا مم.
ومن النخل ومن النخل من ظلها قنوان دانية وجنات دانية
أيوة دانية نعم.
وجنات لا دانية و
أنا مش عارف ليه يا شيخ أشرف لما بقرأ في يعني ما أنا حافظ القرآن كله بس بس بقرأ مش عارف لما بقرأ في التلفزيون بابا مضطرب مش عارف بتبقى م- انت قلقان اصلا مش عارف ليه كده مع إن أنا الحمد لله مستواي كويس والله مش عارف بس سبحان الله استعين بالله الله المستعان مش عارف يعني الواحد يقول لي في لقاء على الهواء يعمل إيه لكن بارك الله فيك يا اخي ان شاء الله آه طبعا إحنا- انت بتعذر ضيوفنا ها جزاكم الله خير ربنا يبارك فيك شكرا جزاك الله خيرا يا شيخ محمود الله يحفظك آه والله فعلا الموضوع ليه رهبه يعني ليه رهبه رهبه الشاشه ورهبه فبالكم بقى يعني اذا كان حد بيتصل وقلقان فبالكم بضيوفنا فضيوفنا منورينا ان شاء الله معانا الاستاذ عمر السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اهلا بيك شيخ في نعم والله الحمد لله والله شيخ اقرأ اه اتفضل من الايه 99 بقى اللي كان بيقراها اخونا محمود
بسم الله الرحمن الرحيم وجعلوا لله شركاء الجن الايه اللي قبليها الايه اللي قبليها يا شيخ عمر هو الذي اه طب انا اقرا اخرى تقرا ورايا اتفضل وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء آه كلي بس عايز اقول لك على حاجه يا شيخ عمر نعم خد بالك بس احنا انت انت بتقرا ليه بصوت واطي كده مش عايز تسمعنا ولا ايه لا طب عالي صوتك شويه كده بعد اذنك ماشي مم.
وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء كلي فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا فنخرج لو اقف عليها اقول خضرا مم.
فأخرجنا منه خذ- خضرا نخ- نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل نخل ليه ومن النخل مم.
ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب مم.
والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه متشابه وغير متشابه تمام إن- لا مش ايه بص اسمعني بس نعم.
همزة الوصل دي معلهاش حركة تمام ماشي ده فعل ولا مش فعل ده فعل والتالت مضمون ضمة أصلية يبقى ايه انظروا مم. نعم انظروا مش ايه إلى- او
صح لا قول انظروا انظروا
انظروا انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه تمام إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون بارك الله فيك تقرأ شمس نعم معانا شيخ عمر طيب انقطع اتصال يعود اتصال لينا لو كان عايز يسأل عن حاجة معانا الأستاذة آية السلام عليكم السلام عليكم
السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أنا اسمي محمد حسان أسلمك على فضيلة الشيخ محمد حسان إن شاء الله طب أنت بتدعي للشيخ لفضيلة الشيخ محمد حسان
أسمع العاديات أنت بتدعي لفضيلة الشيخ اه وبتدعي لنا إحنا كمان
أيوة وبتدعي لقناة الرحمة اه ربنا يجازيك خير يا آية طب هتسمعي إيه أيوة هتسمعي إيه هسمع العاديات طب اتفضلي
العاديات بسم طب اتفضلي الله الرحمن الرحيم والعادي والضحى وال... فالم... فالمريات والعاديات اسمعي طب بصي يا آية كده فالمغريات صبحا فأثرن به نقعا
فوسطنا فوسطن به نقعا جمعا جمعا إن الإنسان
لربه
إن إن الإنسان الربي لكنوز وإن لا تحب الخير وإنه على ذلك لشهيد.
وإن لا تحب الخير شديد أفلا يعلم إذا بصر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير طب ينفع الكلام ده يا آية كله بيجري كده هو يعني عشان ع- يعني زي ما بيقولوا عصر السرعة ممكن أختي تسمع طب اسمعيني بس الأول ما ينفعش يا آية نقرأ القرآن بسرعة كده ماشي يا آية طيب نسمع أختك الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته هتقرأي معانا الورد ولا جزء آه، عن آه، عما يتساءلون طب اتفضلي
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه ليه؟ ما تمشى كويس.
مختلفون.
الذي هم فيه على طول بصي خدي بالك الذي هم فيه مختلفون مم.
ع- الذي كلا.
هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا بارك الله فيك بارك الله فيك معانا دعاء من القاهرة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا شيخ أشرف ازيك يا شيخة دعاء الحمد لله ها إني أحبك في الله أحبك الله ممكن ممكن أقرأ سورة النبأ اتفضلي
إيه؟
اتفضلي اقرأي م- من آية واحد لآية 11 يعني ده شرط يعني ولا ايه نعم شرط يعني ولا ايه شرط يعني انت بتشرط علينا يعني ولا ايه مش عارفة مش عارفة طب قولي اتفضلي
م... م... أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم, بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال خدي بالك بصي انت ماشية كويس يا دعاء نعم.
بس بس اقول ايه مهادة ولا ميهادة مهادا تمام ادفع اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد
مهادا واجعلنا والجبال والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا ممكن ممكن أقول نشيد قولي نشيد
انظر لتلك الشجرة ذات الأصول النادرة كيف نبت من حبة وكيف صارت شجرة فابحث وقل من ذا الذي يخرج منه الثمرة بقى.
ذاك هو الله الذي الذي أنعم- الذي أنعمه من ثمرة أنعمه بارك الله فيك ربنا يحفظك وحكمة بالغة وقدرة مقتدرة سبحانه وتعالى اجعلنا بارك- شف أشرف ربنا يجعلك من أهل القرآن ونحن معك إن شاء الله ادفع اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد معانا الأستاذ عمر من الأردن السلام عليكم وعليكم السلام ازيك يا شيخ عمر الحمد لله ها تقرأ معانا الورد
ممكن أشارك؟
آه، شارك
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل ال... ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم طب انت ماشي حلو عبثا.
بص يا شيخ عمر انت ماشي حلو قوي تمام بس ما قلتش وخا هي و- وخلقناكم مش وخلقناكم ماشي يلا طيب وخلقناكم لا لسه لسه ما تزعلش مني بقى يا شيخ عمر بقى عشان ما نزعلش من بعض بص معنا وخلا وخلق ها
وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا بارك الله فيك يا شيخ عمر ربنا يحفظك ويبارك فيك ان شاء الله معانا الشيخ عبد الرحمن من البحر الاحمر السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أه. ازيك يا شيخ أشرف؟
ازيك شيخ عبد الرحمن انت عبد الرحمن هل أقرأ سورة عامة؟
ها هل أقرأ سورة عامة؟
اتفضل يا حبيبي اسمك ايه
عبد الرحمن عبد الكريم طب ماشي يا عبد الرحمن اتفضل احنا افتكرنا اخونا عبد الرحمن مم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون إن ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا و- وجعل وجع- وجعل وجعلنا وجعلنا نومكم سباتا بارك الله فيك يا شيخ عبد الرحمن بارك الله فيك آه، ده كان اخر اتصال وقبل بس ما آه، نبدا نسال آه، ضيوفنا على الاخطاء اللي بيسمعوها طبعا كانت معظم ال- الاتصالات كانت اطفال آه، الكبار كانوا يعني والاطفال كبار ان شاء الله بالقران آه، يعني عدد المتصلين من آه، الكبار كان قليل قوي النهارده واحنا بيسعدنا دايما مشاركاتكم ومداخلاتكم معانا قبل ما ابدا بس آه، قبل ما اسمع ضيوفنا وهو هنا بيكررها في الآية في رأس الآية رأس الآية رؤوس الآية آه، ثلاث مرات فناخد بالنا من حاجة إسكان الهاء يجعل القارئ يقع في تركيب القراءات وتركيب القراءات باتفاق كل العلماء حرام لا يجوز اللي هو ايه اسكان الهاء وهي في بعض يعني آه، قانون آه، يسكن الهاء لكن حفص له ضم الهاء فلا بد من بيان الضم اي خلاف من خلافات القراءات والروايات لا بد من ضبط الرواية حتى لا نقع في التركيب والتركيب زي ما بقول كده حرام باتفاق اهل العلم الا في حالات استثنوها منها الجمع حالات الجمع للتعلم و و و وما الى ذلك آه نسمع بقى الشيخ الباز ايه الاخطاء اللي آه، بسم الله الرحمن سمعتها الرحيم يعني هو رسالة للسادة المستمعين الكرام آه، يعني آه، واحنا هنا في البرنامج برضه لو ركزنا في في في كل حلقة على حكم من أحكام التجويد هو احنا لينا لو برنامج يعني- بالفعل بنروح هو معلش يعني أنا حابب هكمل الحقيقة.
ما انا ما أنا بس عايز اقول لحضرتك على حاجه بس عشان احنا عندنا بفضل الله تعالى احنا عندنا برنامج خاص باحكام التجويد يوم السادسة عشرة ونص صباحا في اسهاب في الكلام عن الاحكام آه، معلش بس يعني أنا أركز على حكم صغير مثلا النهاردة هركز على الميم المشددة والنون المشددة تمام زي النوى النار يبقى تمام.
مثلا أشبع الغنة واديها الحركتين نركز مثلا على آه، الاسم التقييم آه، والتحقيق تاني مثلا حلقة أركز على المد المنفصل والمد المتصل وأعرفهم يعني إيه المد يبقى ما هو مع مع, حضرتك لو- مع ال- انا مع حضرتك التصحيح إن شاء الله بس انا عايز اقول لحضرتك ان احنا لو احنا ركزنا وتكلمنا في ال- في الاحكام يبقى آه، هناخد ده أنا الحلقه يعني ح- يعني يعني عملنا قبل كده بفضل الله تعالى وتكلمنا عن على الماشي كده مش ح- مش يعني مش على هركز الماشي أوي.
ولا بسرعه لا بارك الله فيك كل حاجة، شكراً.
آه، استاذ الباز الله يخليك.
آه، الشيخ محمد هو يعني آه، يجب الفصل بين الحرف المفخم والحرف المرقق تمام تخليص وده- والتخليص اه تخليص الحروف المنفتحه من المطبقه آه.
من حروف الاستعلاء من حروف الاستفال والحاجات نعم.
دي يعني هذا تمرين طبعا آه.
ولفت نظر لل- للطالب او الطالب والله احنا بس مش بنضغط مع مشاهدينا الكرام نعم آه، لان انت زي ما شفت النهارده كده معظم المتصلين من الاطفال آه، نعم.
فالطفل لو انت ضغطت معاه مم.
آه، هيتلخبط اولا ثانيا احنا عايزينهم يحبوا القران يعني آه، والمقصود من البرنامج هو تحبيبهم في القرآن لو طبعاً، الأطفال طبعاً، بتصحى طبعاً.
لكن لو في كبار و- و- و- وما عندهمش مشاكل مشاكلهم بسيطة آه.
بنضغط معاهم شوية نعم ربنا ربنا يبارك يوفقك فيكم يا ويحفظكم رب.
إن شاء الله آه، طبعا معظم الأخطاء اللي بنتكلم فيها هي آه، يعني غالبها التفخيم والترقيق آه، بإذن الله تعالى يوم الأربعاء القادم هنكمل الوجه اللي بعد كده هو الوجه رقم 141 يا ريت تابعونا باذن الله تعالى قبل هذا الموعد بساعه آه، في نهايه الحلقه بشكر ضيوفي في الاستوديو الشيخ الباز احمد الباز جزاكم الله خيرا آه، الشيخ محمد علي فرح جزاكم الله الله خيرا يكرمك، بارك الله سعدت بكما شكراً.
ونسعد بكما ان شاء الله في حلقات اخرى باذن الله تعالى بارك كما الله اشكر فيك.
جميع القائمين على قناه الرحمه جزاهم الله عنا خير آمين، الجزاء آمين.
وعلى راسهم آه، فريق العمل في برنامج اقرا وارتقي جزاهم الله عنا خير الجزاء اشكركم وصول لكم اعزائي المشاهدين لا تنسوا التعليق على الايات مهم جدا ان احنا نربط بين قراءتنا الايات وبين تعليقنا على آه، سماع التعليق على الايات ومعانا للتعليق على الايات فضيله الشيخ مصطفى العلوي شيخنا واستاذنا ومعلمنا تابعوا التعليق على الايات سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته جزاك الله خيرا ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر مدكر
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد يقول تعالى إن الله فالق الحب والنوى فلق الحبة معلوم واضح الحبة التي لها فلقتان كحبة القمح وحبة البر ونحو ذلك إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي لأهل العلم قولان في تفسير قوله تعالى أو أقوال في تفسير قوله تعالى يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومخرج الميت من الحي لأهل العلم قولان في تفسير قوله تعالى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي فمن العلماء من قال يخرج الكافر من صلب المؤمن والمؤمن من صلب الكافر فالمؤمن حي والكافر ميت كما قال تعالى أفمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها فالمؤمن حي والكافر ميت فمن العلماء من قال يخرج الكافر من صلب المؤمن ويخرج المؤمن من صلب الكافر فابن نوح خرج من صلب نوح ونوح عليه السلام نبي من أولي العزم ورسول من أولي العزم من الرسل ولده كافر وإبراهيم صلى الله عليه وسلم رسول من أولي العزم من الرسل وأبوه كافر فهكذا يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن العلماء من قال الدجاجة تخرج البيضة البيضة تخرج من الدجاجة والدجاجة تخرج كذلك من البيضة وثمة أقوال أخر في هذا الصدد والله أعلم يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله الذي يفعل ذلك فأنى تؤفكون فمن أي وجه تنصرفون عن عبادته إلى عبادة غيره ما المسوغ لكم كي تنصرفوا عن عبادته إلى عبادة غيره وهو فالق الإصباح الذي يفلق الصبح من الليل فترى أيها المسلم أيها الناظر أيها المتأمل ترى أن الصبح ينفلق من الليل إذا نظرت وبعد صلاة الفجر وقبل صلاة قبيل الفجر إلى الإصباح وهو ينفلق من الليل علمت قدرة الله عز وجل فالق الإصباح وجعل الليل سكنا أي وجعل الليل لتسكنوا فيه كما أفادته الآية الأخرى والشمس والقمر حسبانا يجريان بحساب ذلك تقدير العزيز العليم الذي يقدر هذه الأمور هو العزيز الذي لا يمنع من شيء أراده ولا يغلبه غالب ولا يحول بينه وبين مراده حائل العليم بكل الخلائق العليم بكل شيء وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر النجوم لها ثلاث فوائد من زاد عليها أو استزاد فقد أخطأ كما قال فريق من أهل العلم النجوم يهتدى بها كما قال تعالى وعلامات وبالنجم هم يهتدون وكذا جعلت رجوما للشياطين وجعلت زينة للسماوات قال تعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير أما هؤلاء الذين يستدلون بالنجم على أن فلانا سيحيا أو على أن فلانا سيموت أو على أن فلانا سيرزق أو على أن فلانا سيصاب بمصيبة فهذا مبطل مبطل وعلى ذلك فالذي ينشر في بعض الجرائد من تلك الأبراج التي يسمونها برج الجد وغير ذلك كلها خرافات وينبغي أن تنقى منها الجرائد قال تعالى وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون فكان الناس يستدلون على المشارق والمغارب وعلى الجنوب والشمال بالنجوم قال تعالى وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع أنشأكم من نفس واحدة وهي آدم صلى الله عليه وسلم فمستقر قيل في المستقر الأرحام كما قال تعالى ونقر في الأرحام ما نشاء والمستودع الأرض وقيل المستقر القبور والمستودع الأرض وقيل العكس المستودع القبور والمستقر تستقرون على الأرض إلى أن تقوم ساعتكم والله أعلم فالأمور قريبة في المستقر والمستودع منهم من يقول المستقر البطن بطن الأم لما سمعتموه من الآية ونقر في الأرحام ما نشاء والمستودع القبر ومنهم من قال المستودع القبر والمستودع الأرض والمستقر القبر إلى غير ذلك من الأقوال كلها ترجع تقريبا إلى هذا المعنى ما بين قائل إنه الرحم وما بين قائل إنه الأرض وما بين قائل إنه القبر والله أعلم قال تعالى فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات فصلناها عن بعضها وبينا الدلالات في كل لعلهم يفقهون أي يفقهون عن الله عز وجل أمره ويفقهون عن الله نهيه فيمتثلون أمر الله تعالى وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا الحب الذي يركب بعضه بعضا كحبات البر في السنبلة حبات القمح في السنبلة حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية قريبة التناول وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه مشتبها في الشكل وغير متشابه في الطعم كذا قال بعض أهل العلم انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون لدلالات لقوم يصدقون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم جعلوا لله شركاء الجن وقد خلقهم الله سبحانه خلق الإنس وخلق الجن وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم قال بعض أهل العلم وجعلوا لله شركاء من الجن وقد خلق الله الجميع خلق الله الإنس والجن فهذا الوجه فالمعنى كيف تجعلون لله شركاء من الجن ومن الإنس وهو الذي من الجن وقد خلقكم يا معشر الجن وخلقكم يا معشر الإنس وخرقوا له بنين وبنات بغير علم وادعوا لله عز وجل البنين وادعوا لله عز وجل البنات بغير علم إنما قالوا ذلك عن جهالات وعن وساوس ووحي من الشيطان أما الذين خرقوا لله بنين فاليهود قالوا عزير ابن الله والنصارى قالوا المسيح ابن, ابن الله النصارى قالوا المسيح ابن الله واليهود قالوا عزير ابن الله أما الذين ادعوا لله البنات فهم قبائل من العرب كقبيلة خزاع المشركة الذين ادعوا أن الملائكة بنات وأنها بنات الله عز وجل قال تعالى مكذبا لهم وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون قال تعالى سبحانه أي تنزه ربنا تنزه ربنا عن البنين تنزه ربنا عن البنات تنزه ربنا عن الشريك تنزه ربنا عن المثيل والند تنزه ربنا عن كل ما لا يليق به سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض بديع مبدعهما بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة من أي شيء يأتيه الولد ولم يتخذ زوجة سبحانه وتعالى كيف تكون له كيف يكون له ولد ولم تكن له صاحبة أن يكون له ولد من أي وجه يكون له الولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم سبحانه وتعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اقرأ وارتقب القرآن وانعم بالنور الرباني رتل آيات الرحمن في روض الروح الروحاني اقرأ وارتقب القرآن اقرأ وتمسك بالرحمة فالرحمة بستان الحكمة أنصت للشيخ وتابعه وتمتع في أرقى نعمة اقرأ وتأن مع المهرة فهناك ملائكة بررة الماهر يحيا بينهم برحاب الجنة والسفرة برحاب الجنة